عمر يا رب ما دعيتك وشقيت ابدا بعد الدعاء ممكن والله ما دعا العبد ربه بصدق الا هو مش ممكن انا يا رب لبيت يا عبد لان احنا غلابه ولا مش غلابه ده احنا اغلب الغل ادلنا 50 سنه ولا 100 سنه سبحان الله ادلنا من ساعه من انتهت الدوله ال- الراشده والدوله الأم- الامويه والعباسيه وشويه كده من من ايام ابن تيميه وابن القيم والعلماء الصالحين دول والائمه الاربعه في القرن الثاني وبعدين الائمه السته في القرن الثالث بتوع الك- بتوع الصحاح وبعدين لغايه ايام العز بن عبد السلام ها وايامنا الازهر كان لسه جديد وكان العلماء الكبار فيه ونحن زي ما انتم شايفين كده اضيع من الايتام على مأدبة اللئام نسأل الله أن يجعل ذلنا عزة وفقرنا غنى وتشتتنا جمعا وكراهيتنا حبا في الله عز وجل يا رب العالمين يبقى لو لو ربنا اداني المفتاح اللي فيه سن الدعاء خمس سنات اهو دعاء افتقار صدق رجع الى الله رغبة في الله رهبة منه خلاص تاني دعاء الدعاء اه وبعدين استقاع لازم المذله لازم ادعو الله وايه وانا ذليل زي ما قلت ايه ادعو دعاء مستجد لا دعاء مثير دعاء مثير يعني ايه؟ يعني بيتكلم يعني بالبلد عاي- يقول لك شحات وعايز فطيره يعني بيتشبع يعني عايز كذا يقول لك عايز كذا اه زي الست غلبانه ب- بتتمزج كده يعني او يعني فبنجوزها بنتها خلاص انتهى الموضوع الحمد لله وجوزنا بنتها و... والناس اهل الخير قوي كل من الالف للياء يا ست بتخبط عليهم الفرح كده تجيب حاجه وهي تجيب خير عايزه 35 جنيه ليه؟ يا ربنا الست يعني جبنا لها ايش مرتبه وايش كذا بقى حاجه على قد كده سبحان الله خير اصل المصورات عايز 32 جنيه والكوافير عايز مش عارف 13 جنيه كوافير ايه ومصورات ايه وبلاوي كذا حضرتك افتخار اللي عايز والله ما بلاوي شوف انا آه، سبحان الله تعالى بس انت عندي عيش معايا يوم وانت تخرج افلام سبحان الله المهم فمفتاحه الدعاء الافتقار الى الله صدق اللجوء اليه الرغبه في الله عز وجل الرهبه منه الرهبه منه الخمسه اللي فاتوا تاني مهم قوي الخمسه دول والله الدعاء دول والله ينفعوا درس طويل عريض خد وجمعه على بعضها الدعاء الدعاء الافتقار صدق اللجوء الى الله صدق في اليقين في التواصل اه سبحانه الرغبه في الله الرهبه منه فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يف- أن يفتح له ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه مقفل يعني خلاص قال أمير المؤمنين عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه يعني هو ما بيقولش هم الايه؟ هم الاجابه لان الاجابه ايه؟ مضمونه بس بشرط بشرط الايه؟ الدعاء يعني شوف اللي شوف فقه تحت المنور ده شوف الكلام الحلو اللي اللي يشرح السطر والله بقى بنزل من عندكم هنا وانا صادر من شرع عصري فلان الدرس العلم ده لازم يحصل شرع اذا الواحد جايب هموم الدنيا كلها وبفضل الله بعد درس العلم خلاص الواحد بفضل الله ربنا يفتح صدورنا جميعا يا رب سبحان الله اذا آه، لا احمل هم الاجابه ولكن احمله هم الدعاء بس ما دام الانسان الهم الدعاء فايه؟ خلاص وقال ربكم ادعونا بس الدعاء بايه؟ بشروط اه وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. اه والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. يقول لك ابراهيم ابن ادهم بس الكلام ده يعني مش مش للناس لا يعني ما فيش حاجه في الدين مش للناس لكن آه، انا اصدق يعني صدقي لهذه القصص اسرع لقلبي من تكذيب احتاج ابراهيم ابن ادهم يوما الى دينار وهو قاعد على شط البحر قال يا رب يا من تقول للشيء كن فيكون اريد دينارا قال فخرجت الاسماك من البحر في كل كم سمكه دينار عنده ربنا ولا ما عندوش؟ لا اله الا الله عنده كل حاجه ايه يعني؟ ايه يعني لما السمك يبقى خدام لابراهيم والناس؟ الله اللي خلى استاذه سهل بن عبد الله الحجاج تخطف ال- اللحمه من ايده ها ويروح يخاف يخاف يعني يروح يروح الجامع ويرجع بالليل اتاري الحدايه والايه والغراب والصراب والبيت وقعت حته اللي عن خدتها في مراته طبختها وبعد كده لما رجع وعرف قال يا سلام المال الحلال يا رب حتى حملت عني هم حملك بعت لي شغال سريلان كده بلوشي اه سبحان الله الله سبحان الله مش تروح تدفع تامين للسفاره ما طلعوا عليه وتيجي بنت ملحده تبقى قاعده مكشوفه على مرأة ومراتي مكشوفه عليها وده حرام ما ينفعش الست المحجبه ما تتكشفش قدام المسيحيه واليهوديه ما تيجي لصاحبتها المسيحيه الراجل الست حاجب كان راجل دخل ها سبحان الله يا الله يا الله مم. والخذلان والعياذ بالله ينزل عليهم على حسب ذلك فالله سبحانه احكم الحاكمين ربنا بيقول اليس الله باحكم الحاكمين سبحانه وتعالى واعلم العالمين نوحده لا اله الا هو يضع التوفيق في مواضعه اللائقه به صح ولا لا؟ الا يعلم من خلق طبعا يحط الحاجه في مكانها اللي خلى العاقل اللي بيحط الكلمه في مكانها فما بالنا بالله عز وجل آه. ويضع الخذلان في مواضعه اللائقة به يعني واحد راح موظف القعدة متصل بأصحابه خلي بالك أنت وقاعد جهزوا الطاولة وجهزوا البيرة وجهزوا الفيلم بتاع الفيديو مش عارف إياه وجهزوا وجهزوا وبيرتب وبينظم يحط الخذلان ولا ما يحطش؟ لو قاعد يخطط لمعصية والتاني بيبعد عن المعصية يحط له التوفيق ولا ما يحطش؟ وهو العليم الحكيم وما وما أتى من أتى إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء وملاك ذلك كله ال- يعني ملاك الأمر يعني إيه؟ في بعد كله بقى إيه؟ الصبر شوف شوف الدين كانوا في بعضه ازاي شوف العقيدة واليقين والصبر الصبر لأن اصعب امر على النفس الصبر ايه؟ زي ما قلنا على الطاعه ده اقسى انواع الصبر على النفس لان الصبر على شيء هي بتكرهه الصبر على شيء ده وذاك الايه؟ ال- احد الصالحين ال- ال- جبلت نفسي على الطاعه فاستعطف علي يوما ها استعطف علي يوم ليه نفسه ايه؟ جبلت قال فقهرتها بصلاة 100 ركعة يعني أديها بإيه؟ باللي ضدها باللي ضدها لا اله الا الله شوف الناس وملاك ذلك الصبر فانه من الايمان بمنزله الراس من الجسد فاذا قطع الراس فلا بقاء للجسد صح ولا لا؟ ما ضرب عبد بعقوبه والعياذ بالله ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. في عقوبة أكثر من كده؟ الواحد يقول لك ايه؟ ربنا يا عم موسع عليه، وعيالنا ناجحين في المدارس وفي الجامعات، وعنده العربيات، وعنده الفلوس في البنك، وعنده مش عارف ايه، والجاه والسلطان، وعنده شركات باسمه وده كل ده ما يهمنيش، يهمني حالته الإيمانية ايه؟ حالته الإيمانية ايه؟ ايه سبحان الله ده اللي ايه؟ اللي يهمني سبحان الله. فما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. آه سبحان الله وده قال أحد الصالحين إيه؟ قال أحقا ما سمعنا أنك ترى الرسول كل ليلة؟ معقولة دي؟ شوف الرسول كل ليلة؟ فتبسم وقال لو حجب عني رسول الله ليلة لما عددت نفسي من الموحدين. آه. ده- انا مش تعلق لان التعليق آه آه، تعليق ايه ده تعليق إيه بتاعي يروح فين سبحان الله آه. خلقت النار اسمع التعليق العظيم ده خلقت النار لإذابة القلوب القاسية الله. يعني القلب القاسي مش راضي يذوق آه، اسمع الحديث من أراد جليسا فالله يكفيه ومن أراد أنيسا فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة يكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه يبقى النار ايه؟ شغلتها ايه؟ تذوب القلب الخاص وبعد كده اسمع مش الراجل الشاعر اظن آه، المجنون بتاع قيس بن مروان بيقول ايه؟ قل امر بالحجر القاسي فالزمه لان قلبك قاس يشبه الحجر. اه واخد بالك؟ اه يعني كل ما عدى على حجر افتكر مين؟ قلب ليلى في قبر الحجر يعني على ده ده خاص ايه كلاهما في القسوة سواء سبحان الله فهنا بقى خلقت النار ليه ده؟ لأن القلب القاسي ده سؤال ينفع يدخل الجنة؟ الله امال ده ده سبحان الله ال- القلوب بتاعتهم كده ال- ايه الا بذكر الله ايه تطعيم القلوب اه سبحان الله القلوب اللي توجل من الله سبحانه فالقلب قد لا يذوب الايه النار وبعد ما يذوب تذوب الايه اللي فيه القسوه اللي فيه بعد ما القسوه اللي تذوب ها يوضع القلب ايه ما فيهوش ايه قسوه ساعتها يصبح انه ايه يبقى عض المده بقى خلاص اتفاقا ابعد القلوب من الله القلب القاسي كلام كلام العارفين ده بقى خلاص بدا يدخل ايه ابن القيم ده شوف بعد ما سخنا الكلام الحلو قال ايه جه الكلام الاحلى جه في الاخر وخلى ختامه ايه هو كلامه كله حلو الحقيقه ابعد القلوب من الله القلب القاسي اذا قسى القلب تحقت العين القحط اللي هو ايه؟ يعني مثلا تدمع تدمع ليه؟ يشوف يشوف يتيم لا يعاد خلاص قلبه لكن ال- ال- العيون عباره عن ايه؟ عبارة عن علامة من علامات الايه؟ إذا قسى القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء. إذا خطير الكلام ده وبقى الصلاة ده دخل في موضوع خطير أوي. إذا جاوزت قدر الحاجة في إيه؟ الأكل، النوم، الكلام، المخالطة. القلب يقسم من إيه؟ لو ال- الأكل زاد عن حده والنوم زاد عن حده والكلام بقى رغاي قوي ومخالطه الناس بقت زاد عن اللزوم القلب يحصل له ايه؟ يبقى من من خطوات القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة الأكل والنوم والكلام والمخالطة كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنفع فيه المواعظ اه يا لما تعالى كده الجماعه قاعدين في الجنينه ولا في اي حته كده ما لهمش اوعى تكلمهم في الله آه طب انا معايا معاد كده الحقيقه بعد اذنك يا استاذ أنا اروح ماشي آه، بعد اذنك يا استاذ وتلاقي نفسك يعني قاعد لوحدك سبحان الله هكذا من اراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته اللي عايز صفاء القلب يفضل ربنا على ايه؟ على الشهوه لان لان الشهوه حظ النفس والطاعه رضا الله يبقى اذا إيه- ايهما افضل؟ القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. واضح الكلام واضح. نسأل الله يا رب. القلوب آنية الله في أرضه. يعني كما ان لك- الست ليها ايه؟ مواعين في البيت او اواني صح ولا لا؟ والقلوب بي- برضه في ال- في النفوس في الاجساد هي عباره عن ايه؟ آنية الله في الايه؟ في الارض. فاحبها اليه اسمع الكلام ده ارقها واصلبها واصفاها. احب الاواني ايه؟ الاناء لما يكون رقيق خفيف الحمل مش يبقى تقيل لا، خفيف وبعدين ايه أرق... اول حاجه ايه؟ اه سبحان الله أ- أ- ارقاها واصلبها مش يكون رقيق ويتكسر بسهوله ها واصفاها اذا كان ايه؟ قوارير من فضه قدروها تقديرا قوارير القوارير اللي هي الايه؟ الزجاج ها من فضه الله هو هو قوارير ولا فضه؟ قال لا ما هو الاكواب اللي هنشرب يا رب اللهم اسقنا شربة هنيئة يا رب في الجنه ان شاء الله ب- ب- بدون سابقه عذاب قال الاواني اللي يشرب فيها المؤمنين في الجنه في صفاء او في نقاء الزجاج وفي صفاء الفضه. جمع الاثنين. شو لما يشوف بتاع الكريستال نظيفه تقول اه لك اه بتاع بتاع زمان يا استاذ سبحان الله فما بالنا بما صنع الخالق شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد والله كأن ابن القيم بيتكلم على نفسه اه الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول الناس شغلوا قلوبهم ايه؟ بالدنيا ولو شغلوا قلوبهم بالله كانت القلوب دي ترتد بالايه؟ بالحكم وبيطلع كلام حلو محدش يعرف يقوله سبحان الله إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة لدرجة أن الصالحين كانوا يتموا ريحة الذنوب لكن لما يجي يقعد مع واحد كده يروح ماشي يقول لك لا ده غلطان لكن لما يقعد مع واحد ثاني يلاقي ايه ريحته ريحته الداخليه طيبه يلاقي يأنس فيه آه سبحان الله ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه فخراب القلب من الأمن والغفلة وعمارته من الخشية والذكر يا سلام خراب القلب من الايه؟ من الامن والغفله، امن يقول لك اه يا ربنا يكرمنا ده احنا مش مش بهدله، ده احنا بنطلع النبي كلنا على الجنه كده سبحان اه ده الامن والغفله وعمارته من الخشية والذكر إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد سبحان الله وقلنا يوم الجمعة اللي حضروا معانا آه، سيدنا إبراهيم ده كان لما راح يحج وبعدين الأكل خلص فجم في الصحراء ما بين الشام وال وال- وأرض الحجاز قال يا إبراهيم الأكل زمن لا فيه لا تمر ولا غيره لو رزقنا الله رطبا جنيا حاجه بقى يعني آه، سبحان الله قال ادعوا الله اللهم ارزقنا برطب جنيا قال فما سرنا بضع خطوات الا وجدنا اناء مليئا بالرطب الجني قال الله ما دام معانا الراجل الصالح ده نتدلع شويه بقى قال لو كان عسلا آه، ده هم اللي بيقولوا يعني لو كان عسلا فتبسم وقال من رزقكم بالرطب الجني في غير موعده قادر على ان يرزقكم بالعسل في غير موضعه برضه مكان العسل هل فما سرنا بضع خطوات الا وجدنا زقا من عسل مصفى طرق باب الله عبدي يا ربي عبدي خلاص. اللهم الحقنا بالصالحين واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اللهم فك عنا اطرنا احسن خلاطنا ثبت يقيننا قو حجتنا الهمنا صوابنا فك اللهم الكرب عن المكروبين تب اللهم على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض فرج كرب كل مكروب ارحم كل ميت اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين نعوذ بك يا مولانا من فتن ما ظهر منها وبطن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الاسئله ان شاء الله السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد اللهم في هذه الجنة الطيبة وانظر إلينا نظرة رضا والمسلمين واحقن دماء المسلمين ولا تسل قطرة دم إسلامية إلا في سبيلك يا أكرم الأكرمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وأصلح أحوالنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا مولانا بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خصمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأبيه إلا وقد رددته اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ما زلنا مع ابن قيم الجوزية رضي الله عنه في كتابه العظيم الفوائد فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا اكرم الاكرمين يقول ابن قيم الجوزية في فقرتنا تلك عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها عشر حاجات بتضيع علينا كلنا للأسف ما بننتفعش بيها
علم لا يعمل به طبعا يعني مصيبتنا كلنا او مشكلتنا كلنا علم لا يعمل به يعني كثير من الناس ياخذون العلم بكثرته وليس العلم كثرة الرواية وإنما العلم الخشية يعني أنا لما أشوف إنسان يكركر بالعلم كثيرا ولا يصدق أو إنسان سبحان الله يصنع العلم كثيرا ولا يصدق يبقى هذا إنسان العلم حجة عليه لا حجة له وسأل رجل أبا هريرة فقال له يا أبا هريرة إني لا أتعلم العلم مخافة أن يضيع أنا بخاف أن أتعلم فعشان إيه فضيعوه قال كفى بعدم تعلمك إضاعة للعلم يعني كان إضاعة العلم فإنك إيه ما حصلتوش سبحان الله ولكن الأكمل أن يستمع الإنسان ويصدق أو أن يقول الإنسان وأن ينفذ وكان صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم جميعا الواحد منهم يسمع الكلمة فيصدقها كما قلنا في دروس سابقة في درس في درس الاثنين الماضي قلنا إن عمر بن الخطاب يقال إنه سمع آه، أو حفظ سورة البقرة في ثمان سنوات يعني ال- سبحان الله الانسان عندما يسمع ايات الله عز وجل آه، المسلم المسلم الصادق آية تكفيه آية واحدة. يعني جاء أعرابي كما تحفظون يريد أن يعرف عن الإسلام لسه جاي صاب فقال يا أبا ذر علم أخاك الإسلام علمه الإسلام أبو ذر واخد واحد يعني بيقولوا إيه بالأبيض يعني ما عندوش أي فكرة ماذا يقول لك؟ الراجل بيتكلموا الاول عن العقيده زي ما بيتكلمونا في المجالس اياه يقول لك نتكلموا الاول عن العقيده وبعدين نتكلموا عن الفقه وبعدين ندخلوا عن مش عارف عن الحديث لا قرأ عليه ابو ذر سوره الزلزله الى ان بلغ اخرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فرقرقت الدموع في عيني الاعرابي وقال يا ابا ذر أيحاسبنا رب العباد بالذرة يوم القيامة؟ قال نعم، قال كفاني من الإسلام هذا. آه. فهو- هو- يعني الواحد لو خد دي، اللي يعمل خير قد كده هيلاقيه، واللي يعمل شر قد كده ال- ال- العلم كله اسم. ايه العلم؟ يعني ما فائدة العلم إذا لم أطبق، هو مجرد الرجل سمع، فمن يعمل مثقال خلاص، بس كفاية كده. يعني- يعني الإنسان عايز إيه في الإنسان تاني؟ الخير اللي قد كده أعمله هجده في كتاب الحسنات والعياذ بالله الشر اللي اعمله قد برضه في ميزان الايه؟ السيئات سبحان الله ولذلك حديث اخر مثلا يعني لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كلنا نحفظ التمس في اخيك من عذر الى سبعين عذرا يعني اخوك غلط ما سالش في الاسم التمسه من عذر لسبعين فمش ممكن لازم هنلاقي انابيب بعذر قال فإن لم تجد له عذرا قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه لو طبقنا هذا الحديث بالله عليك أزعل منك وتعلمني خلاص يبقى إذا العلم بالتطبيق سهل ابن عبد الله تعالى سهل الحق حياتك كده بإيجاز قال أنا حفظت القرآن وأنا عندي ثمان سنين وحفظت أربعين ألف حديث من أحاديث الحبيب المصطفى ما شاء الله يعني سبحان الله وقرأت وعملت وسويت وتلمذت على كام يد أستاذ و و- وإلى آخره. وبعدين قالوا شفت ده كله بس يعني يعني اهتم إيه؟ وعملت بحديث واحد. طب قول لنا قال سمعت عن فلان عن فلان عن إلى وصلت العنعنة إلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال اعمل لله بقدر حاجتك له. اعمل لله بقدر حاجتك له واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها واعمل للنار بقدر صبرك عليها اعمل لله بقدر حاجتك له تحتاج لربنا قد ايه في اليوم ده من الواجب انا المفروض ان من الواجب كله لكن لما تغربلها كده نفتح كلنا خسرانين نسال الله المكسب آه سبحان الله يعني نسال الله ان يبعدنا واياكم عن اهل الخساره لان الدنيا برضه يا اخواننا يعني سميت دنيا لانها شيء من الدناءه شيء من الذنوب شيء من الحاجه درجه ثانيه وثالثه وعشره سبحان الله لكن ان الله يحب من الامور اعاليها ويكره تفساسها فأعم- ف- ف- فالعبد في الدنيا قد ينسى السنة الإنسان لتناديه والقلب لتقلبه فلذلك العبد عايز حد إيه؟ عايز حد يذكره ولذلك قالوا أن القلب بتاع المسلم لو ما يلحقوش بدرس علم كل ثلاث أيام يسقم ثم يموت نسأل الله أن يحيي موات قلوبنا لأن الغذاء الوحيد الغذاء الوحيد بتاع القلب المادة الوحيد هي العلم هي ذكر الله إن القلوب لا تصدق لأن لو قعدت مع أي حد جبت من فلان ويشتكي من فلان ويعمل لي من فلان يخلي الشحنة الإيمانية تتسرب لكن الإيمان ده عايز إيه؟ عايز طاقة متجددة، عايز سبحان الله من يجد له إيمانه، ولا يتجدد الإيمان إلا في مجلة العلم، ليه؟ لأن مجلة العلم إذا ما كانش فيه لا رياء ولا سمعة ولا بطر ولا أثر ولا منظرة، لم يذكر ولا من المستمعين، ربنا بيبارك في درس العلم، لما يدخل درس العلم في جدل أو في نفوس سبحان الله، يعني قاعدة عشان بس ينتقد فلان ويتكلم عن فلان، هذه دروس لا بركة فيها، ولذلك بيزعل جدا جدا جدا من بعض الدروس وبالذات يعني لكثير كتير من ال الاخوات بالذات يعني سبحان الله ان بعد ما يقعدوا اوعى تروح بس عند فلان ولا عند فلان ولا عند طب ليه؟ اما خلوا الناس تتعلم خلوا الناس تتنقل خلوا الناس تسمع سبحان الله لكن يبدو ان في النفوس امراض لم تشفى بعد فنسال الله شفاء القلوب وشفاء الصدور وصدق اليقين ان ربنا على ما يشاء قدير اعمل لله بقدر حاجتك له انا لا استغني عن الله لحظه اعمل لله قد ايه في اليوم 24 ساعة ودي طبعا ما بتحصلش طب اعمل الدنيا بقدر مقامك فيها طبعا الدنيا مقيم فيها قد ايه؟ يلا قال ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها يبقى انا ايه؟ زائد كنت في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل مالي وللدنيا وللدنيا ومالي سيدنا حبيبي كده انا مالي الدنيا مالي مالها بيا وانا مالي بيها سبحان الله سيدنا علي يقول ايه؟ طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيها ابن القيم كان بيعلق في حلقة سابقة يقول ايه؟ كانت تكفيه واحدة يعني سيدنا علي طلق الدنيا كم مرة؟ ثلاثة عشان ايه؟ ما تنفعش وبعدين ايه؟ ويقول وهو راوي حديث لعن الله المحلل والمحلل له يعني حتى الدنيا ملهاش محلل ترجعها له تاني ده هو علي نفسه ها هو راوي حديث لعن الله الايه؟ المحلل يبقى اذا حتى الدنيا عند سيدنا علي ملهاش ايه؟ ملهاش محلل يرجعها له سبحان الله هو راوي الحديث اصلا لذلك بيقول يعني طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيها اه اه من قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق يا خبر ابيض قلة الزاد سيدنا علي معاه زاد ايه؟ قليل لا ده احنا كلنا ما شاء الله يقول لك يا استاذ ده احنا بالصلاة على النبي يعني عدلنا حتى يا اخويا ربنا يحدثك وايانا باخدني بديلك ان كان ان كان ده حد ده انا خايف على الثانيه في الحد نسال الله السلام نسال الله السلام ده الراجل سبحان الله الامام الشافعي راح يزور الامام احمد فالامام احمد بن حنبل بنته صالحه قوي سيدة عائشه بنت الامام احمد بتقول له يا ابتي اريد ان اسال الشافعيه سؤالا مش امام احمد ولا الله عيله بس امال انا يعني مثلا انا طرطور انا قاعد كده ده انا احمد بن حنبل وماله السنه قالت يا امام يقف الشرط على ناصية بيتنا بالمصابيح قبل الفجر. بتوع الشرطة يقف على ايه؟ بالمصابيح بال, بال... يعني بتاع هو مصدرك يعني تحت الفجر كده قبل الفجر. فأخيط أثوابي على ضوء أنوارهم، أهذا حلال أم حرام؟ بالله عليك عايز تعليق دي ده احنا اللي عايزين نتعلم سبحان الله تعليق ايه ده سبحان الله فبكى الشافعي وقال لقد ضاع الدين من بعدكم يا ال احمد بن حنبل خلاص اذا كان بالشكل ده خلاص اللي كان هو ابوها احمد بن حنبل لما راح صلاه العصر اي فوقعت عينه على كعب امراه راح حط العبايه على وشه وقال هذا زمن الفتن الدنيا باظت طيب تعالى بس انت كده قدام ال الله ربنا فالانسان سبحان الله العظيم في في الدنيا غير اعمل لله بقدر حاجتي له واعمل للدنيا بقدر مقامك له مقامك في الدنيا قليل ليه؟ لان سيدنا نوح لما سئل يا اطول الانبياء كيف وجدت الدنيا؟ بكلمه قال وجدتها دار لها بابان دخلت من احدهما وخرجت من الاخر يعني الممر من البيت ده يعني اخد قد ايه بالظبط كده اخد قد ايه سبحان الله ولذلك قلنا قبل كده عشان برضه المسلم يراعي القضيه ان الرياضيين بيقولوا اي رقم اي رقم على مدى نهايه يساوي كام؟
صفر يعني انا بقول كده مش كده اغلبكم برضه عارف اي رقم على ما لا نهايه يساوي ايه؟
صفر طيب الدنيا رقم انا اعيش في الدنيا سنوات 20 70 90 100 اقل اكثر ده اسمه ايه؟
رقم امر معين رقم معين سبحان الله الاخره اه ما لا نهايه اهل الجنه خلود بلا موت اهل النار خلود بلا موت يبقى الدنيا بالنسبه للاخره رياضيا تساوي كام؟ رياضيا بلاش يا سيدي دينيه رياضيا لا تساوي حاجه ولذلك ولذلك شوف الحديث ان لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه يبقى هي اقل من جناح البعوض يبقى كام؟ يبقى صفر يبقى لا شيء يبقى لا شيء سبحان الله واول ما العبد ينزل في القبر يبقى فك- كشفنا عنك غطاءك انا عايز المسلم بقى يبقى حديد البصر وهو في الدنيا بقى ما يحبش البصر في الدنيا الا مجالس العلم ومجالس الذكر وان نلاقي من اذا رايناه ذكرنا بالله رؤيته ويدلنا على الله حاله ويزيد في علمنا منطقه وقلنا عيشوا مع الناس معيشه حتى ان غبتم حنوا اليكم واذا متم ترحموا عليكم اللهم اجعلنا واياكم من هؤلاء يبقى اعمل لله بقدر حاجتك له الدنيا بقدر مقامك فيها وللآخرة بقدر بقائك فيها يعني جهز ذات على انك زي ما قلت واحد ايه؟ واحد انا مسافر مده معينه اسبوع يبقى باخد ايه؟ المعونه بتاعت اسبوع طب مسافر شهر يبقى شهر مسافر سنه طب مهاجر تفرق صح ولا لا؟ تفرق لا تفرق خالص يبيع شقته يبيع عربيته مش عارف ايه ياخد الفلوس اللي في البنك ويتوكل على الله خلاص مش راكب سبحان الله يبقى بياخد كل سبحان- بس يمكن يسيب له حاجه كده عشان يرجع للوطن شويه لكن اللي رايح الاخره ده هيرجع يعمل ايه في الدنيا تاني؟ خلاص يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا اعمل سبحان الله ل- لان ايه؟ يا ابا ذر اكثر الذاب فان السفر ايه؟ طويل يا طويل لان اذا مشي عارف اللي هقطع تذكره رايح بس ده صحيح بتنفع رايح جاي لا ده قطع تذكره يعني اللي مات ده قطع تذكره ايه؟ الذهاب ده ولا اياب هو ايه؟ لا لا. ده هو آه هو آبى الى ربه يا ايتها النفس المطمئنه ايه؟ ارجعي فرجع خلاص فرجع للايه؟ للمكان الاساسي فحي على جنات عدن فإنها ها منازلك الأولى وفيها المخيمة. اه يعني هي المنازل الايه؟ هي المنزل الأساسي لك. المنزل انت ايه؟ لأنك في الدنيا إذا عشت في حالة الرضا ها إذا عشت في الدنيا زي ما قلنا قبل كده في حالة الرضا فأنت في جنة في الدنيا. فانت في جنه في الدنيا وضربتكم مثل عملي وانا الاطباء مسكوا كام عينه من المتدينين المستلزمين والملتزمات مسكوا عينه من اللي عايشين العصر يعني اللي هو ملوش لا بالدين ولا بروش علم ولا صلاه ولا غيره وعملوا نسبه الامراض النفسيه والسكر والضغط والحاجات دي كلها وجدوا ان الملتزم دينيا من منشاه ها اهدأ حاله وزي البلد في اروق بالا ولا عنده لا سبحان الله العظيم الامراض المستعصيه اللي هي بتيجي من اثر ايه؟ الشاب العصبي اللي هو عدم الرضا عن الواقع. اللي هو واحد عادل لا لكن ممكن هو يكون مؤمن ومبتلى بامراض ده برضه الدرجه عند الله عظيمه، لكن انا بتكلم على الحالات النفسيه، الحالات اللي الانسان مننا يبقى ايه؟ يبقى مكتئب في الحياه ومتضايق من وضعه وناقم على الوضع ولذلك الدول الاسكندنافيه اعلى دخل في العالم ايه؟ هم واعلى شهاده السويد واعلى نسبه انتحار في العالم نتيجه ايه؟ يبقى نتيجه اه نتيجه سبحان الله نتيجه هذا ال- يعني ايه؟ عدم الرضا عن الله وبالله مفيش لكن الرجل الغلبان اللي هو سبحان الله العظيم اللي بيخلص في الشارع ده يمكن عنده حاله من الرضا احسن من ملك السويد هو خايف من بكره كان بكره عليه جرير يعني بكره هتبقى ايه؟ هتتقلب مثلا تبقى بدل ما هي ب- ببتاع ب- ب- بمكنسه تبقى ب- بعصايه ماشي هيفلس ده برضه سبحان الله يعني المساله عنده ما تفرقش ها ولذلك الراجل يقول لي انا اتعلمت العقيده من جنايني في القصر الجمهور واحد رجل مسؤول كبير قوي واتعلمت العقيده ماشي لقى الراجل ايه سأل جنينه ونام فجيت وقع دماغه بالكلام ده قول يا عم فلان فقام كده نعم قال له ايه حد حد من المسؤولين ولا حاجه لقيت نايم انت عارف مش ناقصين يعني يعمل لي ايه يعني؟ يا اخي يعمل لك ايه؟ يعمل لك ازاي؟ يكسرك ولا حاجه؟ يا عم روح انت وهو راح نام تاني سبحان الله نام تاني ليه؟ يعني لا لا, لا يخاف الا من الله خاف على الكرسي بتاعه انا كرسي الكرسي بتاعه هو على الكرسي؟ ده لا على الارض هيروح يحطه فين؟ تحت الارض اكيد هو عايش تحت الارض في البيت اكيد بتنزل له مثلا بيته مضروب ولا حاجه لا هياخدوا منه ايه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا بما أتانا وأن يقنعنا بما أتانا وأن يشفي أمراض قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يتولانا وإياكم رب العباد برحمته يبقى اعمل لله بقدر حاجتك له وللدنيا بقدر مقامك فيها وللآخرة بقدر بقائك فيها وللنار بقدر صبرك عليه انا مش هبلع من عمر بن الخطاب لما كان يولع النار مراته في البيت وبيهرب صباعه كده يقول ابن الخطاب الك صبر على مثل هذا فبقى بيقول حاشيه يعني لك صبر يبقى اذا ايه؟ بيربي نفسه بيربي نفسه سبحان الله في مين فينا بقى اللي اللي اذا قيل له اتق الله فخلاص نسال الله ان يجعلنا واياكم من الذين اذا سمعوا عملوا بما سمعوا يا رب العالمين يبقى عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها علم لا يعمل به ودي كارثة يعني الإنسان الذي يعلم ولا يعمل الثانية عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. يعني فاكرين سيدنا عمر كان دايما يدعي ربنا يقول اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. كانوا يقولوا له يعني إيه أخلصه وأصوبه؟ قال العمل إذا كان خالصا ما كان لله عز وجل وإذا كان صوابا ما كان على الكتاب والسنة. يبقى لازم العمل فيه الإيه؟ الحاجتين اللي هو الإيه؟ الإخلاص و يعني الاخلاص على الاخلاص في ايه؟ فان العمل يكون 100% لله ما يبقاش حد. وقلنا في دروس الاثنين في دروس الفقه ان الامام الامام لو جه يركع وحد او شويه جاي من بره عشان يصلي قال الامام احمد بطلت صلاته صلاه الامام والمامومين انا بركع كده وزي ما بيحصل لنا في الجامع كده زي حضرتك وشوفوا يجي واحد من بره ان الله على الصابون يا استاذ او يا فلان او يا مولانا عشان الثاني ايه الامام ايه ياخر سنه في ركوع عشان هو يلحقه في الايه؟ ركوع عشان الركعه ايه؟ تتحسب له يعني سبحان الله فقالوا لو اخر الامام ركوعه من اجل هذا لخرج من الصلاه لله للصلاه لغير الله فبطلت الصلاه. اه يعني الامر كده مش تناقض بين يدي الله يبقى ساعتها اقول استنى شويه ما يجي على مهله يدخل في الصلاه يحصل الركعه دي يحصل اللي بعدها ما يحصلش خالص انا صلاتي يجب ان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فالصلاه لله ها؟ نسكي لله محياي لله طب مماتي بقى لله ازاي لو انا وانا هموت روحي لا الواحد يبقى عايش في الدنيا كانه مسافر عايش في الدنيا كانه راحل الى الله عايش في الدنيا وهو عقله في الاخره قلبه في الاخره ولو كان من اصحاب الملايين بس المهم كنت في قلب الدنيا زي ما احمد بن حنبل قال والله جعلتموها انتم في قلوبكم فاخرجها الله من ايديكم ونحن نزعناها من قلوبنا فوضعها الله في ايدينا. اه هي كده حطها في قلبك سبحان الله ربنا ينجحها من ايديك يشيل الدنيا من قلبك ربنا يحطها في ايديك وتبقى ايه اغنى الاغنياء ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى النفس يبقى العمل لازم يكون مخلص ولازم يكون باقتداء طب صفات العمل المخلص ايه؟ قالوا اول حاجه مهما اعمل من عمل ما اتكلمش عليه لا القريب ولا الغريب ليه؟ النفس الانسانيه يا اخوانا برضه تعبانه عايزه يعني عايزه تذكر بالخير عايزه الناس تقول عليها ده ست صالحه ده راجل صالح دي البنت دي ما شاء الله عليها الولد ده ما شاء الله عليه لا مش عايزين دي عايزين العمل يكون لله سواء الناس يقولوا كده او كده عايز العمل يكون لله فلا احدث به احدا وما دام مش تحدث به حد على غرار الصدقه على غرار الايه؟ الصدقه ان تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ها ما انفقت ايه؟ دليل ايه؟ دليل ايه؟ برضه يعيد الجرنان مش عارف فلان الفلاني اتبرع بكام لا لا لا لا لا وبعدين واحد يقول ايه؟ امال ايه انفقوا مما رزقناكم سرا وعلانيه؟ ها؟ سرا هي الصدقه علانيه اجازها الفقهاء الزكاه عشان انبه فلان وفلان وفلان ان انا بقى ايه؟ حالة حول على الزكاه عشان هو ياخد باله وبس في نقطه ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء ها هل فهو خير لكم؟ يبقى الخيريه فين؟ في الاخفاء ليه؟ لان ربنا بيحميني من نفسي لان انا عايز ادي وعايز نفسي وبط تقول علي اعمل و- لا ولذلك اول من تسعر بهم النار يوم القيامه العالم والشهيد والايه والكريم دي المساله يعني سبحان الله العظيم خطيره جدا لان هو يريد ان يقال يريد في نفسه ان يقال ولذلك واحد يقول لك لا ده انا بشجع اخويا المسلم او اختي المسلمه على ان يعني والله ده الاعمال بالنيات ولو كشفنا عن النوايا من جوه هنلاقي النوايا مسوسه يعني اه سبحان الله لان انا قلت لحضراتكم قبل كده لو انا احب اعمل امتحان لروحي كلنا واخرجنا ما في قلوبنا ناخد جدول كده احنا قاعدين كده حضراتكم الفضلاء والفضلاء قاعدين وجبنا ال- ال- ال- ال- الغطا بتاع الترابيزه دي اللي عليها صور الفراعنه مش عارف اشمعنى الفراعنه يعني المهم سبحان الله وكل واحد ايه اخرج ما في قلبه كل واحد خلص قلبه ها وحطه من منطقه وقلنا كل واحد يطلع اللي في قلبه زي بالظبط اللي بيطلع اللي في جيبه سواء قليل او كتير يعني معاك 10000 معاك 10 جنيه معاك 1000 اقل اكثر وهحطه هنا تصور ان العمل ده او الاعمال دي اموال تخيل ان العمل ده ده زي المال مادي حط كده وكل واحد مننا يلف بيه على حضارات الموجودين اذا ما كانش فيه في الملايه دي حاجه اتكسب منها يبقى انا من الاتقياء وبما ان كل حاجه في الولايه اتكسف منها يبقى انا من ال- يعني صح ولا مش صح؟ صح ولا لا؟ اه يعني هيك. يعني انا سنه الايه؟ قل ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم يقول ربنا احمده ربنا ان ما طلبش منك المال كله لا ده اذا كان معاك 1000 جنيه احنا عايزين منها كام؟ 25 جنيه طب ال ال 1000 جنيه انا عايزها كلها يعمل ايه العبد ساعتها؟ يبخل يبخل سبحان الله وقال ربنا ولنبلونكم نبلونكم يعني ايه؟ امتحانكم يعني اختبركم اه ولا حاجة. حتى نعلم الصادقين منكم ونبلو اخباركم فالحسن البصري يقرا ويعيط بسبب ليه يا بطل قال يا رب ان بلوتنا فضحتنا وهتكت استارنا اه يعني انت لو لو دخلت جوانا يا رب مش هتلاقي فيه هتلاقي سبحان الله ايه حاجه يعني كده ايه ما ما يبلغ المقيل يعني بس احنا عايزين نفوس تبقى ايه تبقى كده رضيه سبحان الله فالمسلم الواجب العمل بتاعه يكون مخلص لله عز وجل خالص خالص سبحان الله نذكر عليا كرم الله وجهه لما في فلسطين اوقع عدوه على الارض فبصق العدو على وجه علي فغمد علي سيفه فلما سالوه لم لم تقتله قال رفعت سيفي لاقتل اول مره انتصارا لله عز وجل فلما بصق على وجهي خفت ان اقتله ربما يكون انتقاما لنفسي فلا يكون القتل في سبيل الله اه يعني اه يعني يحب الكلام يشوف واحد حاطط نفسه ايه حدود قال لا انا انا اول مره كنت اضربه لله لكن لما تحط على وشي قلت لا احتمال دي تكون انتصار لايه؟ للمهانه اللي عملها فيا طب بالله عليك نفسرها ازاي دي؟ ها؟ يعني مسألة الإخلاص دي بقى ال- ال- ال- الإخلاص النية قوي فاكرين انتوا الراجل اللي لقي جماعة بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا شجرة شجره كان احد الصالحين بيقعد عندها فيروحوا بقى اللي مش حامل تروح تعلق الاثر بتاعها واللي مش عارف ما بيخلفش يلف حواليها على الله الكلام الفاضي ده ايه الشرك الوثنيه دي؟ ضرب الفاس وراح كده وقف الطريق قابله ابليس في صوره رجل الى اين؟ انا اقطع الشجره للناس بيعملوا عليها تخاريف وكلام فاضي قال طيب آه، انت مالك ومال الناس؟ قال ازاي؟ من راى منكم منكرا قال يا عم ده للحكماء وللعلماء وللامراء انت مالك انت؟ اقول لك حاجه ارجع بيتكم وانا كل يوم يا عم تحت مخدتك اسيب لك 10 دينار قعد الشيطان هز بقى قال والله هو ايه انا مالي اللي يعبد شجر اللي يعبد اللي دخلت مش بيقولوا لنا بالنسبه بلد ان دخلت بلد بيعبدوا العجل يحشوا يحطوا له ها سبحان الله ازاي؟ المهم فرجع رفع المخده اول يوم ماليش حاجة واحد الراجل مشي ولا ايه؟ تاني يوم رفع ماليش حاجة ثالث قال لا يا الراجل ده بيت خارج واخد الباس وخارج قبله اديه ضرب شوف ده. على فين قالوا لا انت راجل كذاب انا رايح اقع على الشجرة قالوا لا مش هتقدر تصح قال له ازاي؟ قال لا خرجت اول مرة في سبيل الله مخلصا فما كانت قوة تستطيع أن تقف أمامك، أما اليوم فقد خرجت انتصارا لنفسك فلو مددت يدك لقطعتها أنا لك. ليه؟ لأن لما تنحرف في سبيل الله محدش إيه؟ محدش يصاب لكن لما في سبيل المال وفي سبيل الأرض وفي سبيل ها؟ كان الموضوع إيه؟ كان الموضوع الأول محدش يقدر، فلازم يكون العمل يا إخواننا خالص لله ولذلك أجمل الصلاة صلاة الإيه؟ صلاة الليل، ليه؟ يعني ما فيهاش منظر، فاش منظر منظر ليه؟ واحد قال الساعه 2 يصلي في الباب ايه؟ لا- لا- يعني هيتم عليه المصيبه بقى بعد ما تعب وصلى واستقام سبع الصبح يتكلم عليه طب ليه؟ طب ليه؟ ولكن اذا كانت النيه 100% 100% واشك في هذا خالصه لوجه الله لان اشجع غيري يبقى ده موضوع ثاني ولذلك قال الحسن البصري لما سئل يا بصري عايزناك آدم البشرة أسمر اللون يعني فما لنا نرى عليك نورا كل يوم يزداد قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكفانا الله من جماله وجلاله اه سبحان بس ايه الحسن البصري عشان يعلم من خلفه مش معقول الحسن البصري يخش ايه في الشيطان او يعني الا بقدر عمل لا اخلاص فيه ولا احتواء ممكن قوي يا اخوانا العمل يبقى مخلص قوي يعني ازاي؟ واحد يخرج من بيته او واحده مخلص لله قوي ان يروح يصلي الظهر في سيدنا الحسين مخلص قوي مخلص صحيح يعني ذهب جه عند المقام وصار يقول لي نروح هنا عند قبر ويا علي ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا ترين صنما الا كسرته ولا قبرا مشرفا الا سويته قبر مشرفا يعني ايه؟ قبر عالي امال ال- سبحان الله اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم انما لعن اليهود من قبلكم اتخذوا من قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا ان فعلتم كما فعلوا لعنكم الله كما لعنكم كل الكلام ده على سبحان الله المتخذين على زوارات القبور وايه؟ والمتخذ لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد معروفه يجي عند القبر يعمل ايه؟ مجلس والسرج يعني ايه؟ اولع كنعتين السيده صح ولا لا؟ مش كلام الرسول ده طب اولها لي بقى لكن كان عشان درويش وكسبان من القضيه ها واخد بالك وخالد تعرف بمشي حاله لكن الدين ما فيهاش مشي حاله الدين يا حلال يا حرام حلال يوديني الجنة وحرام والعياذ بالله يودي النار والله لا طريق بين الاثنين ولا مكان بين الجنة والنار أبدا الجنة أبدا يا نار أبدا اللهم اجعلها جنة أبدا يا رب العباد يا إخواننا الدين عايزين نتهز هزة جامدة نعود إلى الدين الصافي فليس بقى الايه؟ اللف والدوران حوالين الايه؟ النصوص نسال الله السلامه، نسال الله السلامة. وكل الناس يؤخذ منه ما يرد الا رسول الله. يعني كل واحد ياخذ من كلامه ويرجع عليه كلامه. الا سيدنا الحبيب، وبعدين من قال بقول الحبيب. بس ايه؟ بدون تأويل. بدون تأويل. انا يهمني لا انظر الى من قال ولكن انظر الى ما قيل. انا ما يهمنيش مين اللي قال. انا ما يهمنيش الاشخاص. يعني العالم المشهود له بالكفاءة ويقول ان الرسول قد استعان بمشرك ايوه انت ليه بتقول اول الجمله بتنسى اخرها استعان بمشرك على من؟ على مشرك ولا على مسلم؟ خلاص ان كان استعان بمسلم قول لي ان كان انا ما اعرفش التاريخ دي اللي اعرفه ان استعان بمشرك على مشرك لما دخل من الطائف ومنعوه من دخول مكه دخل في جوار المقعد بن عدي كان مشركا دخل في جواره الان ايه؟ الدخل اذا استعان بالمطعم المشرك المطعم بن علي المشرك على مين؟ على ابي جهل وعلى ابي سفيان وعلى عقبه وعلى اميه بن خ- آه، بن خ- وابي والجماعه دول سبحان الله إيه؟ عبد الله بن هريقه ده اللي هو ايه؟ قائده او الدليل بتاعه في ال- في الهجره هو ابي بكر ده ده هو ده مين اللي صنع ده؟ الكاتب ده مشرك ولا مسلم؟ للاسف مشرك فانا بستعين بده لقضاء مصلحتي انا لا استعين بهذا على على مسلم لا، استعنت بال- بالكمبيوتر والتلفزيون والنظام اللبسه والساعه والمعجرات الجزمه والشراء كله مصنوع صنعه مسلم فانا بستعين بهذا المسلم في قضاء حاجتي لا استعين به ولا بمادته لقتل مسلم او ضد مسلم خلاص يجيبوا لي نصر يجيبوا نصر لكن عشان الامور تلتبس سبحان الله وندخل يدخل الحلال في الحرام لا نحن لا نستريح بهذه الفتاوى ابدا الفتوى يجب ان تكون خالصه لله خالصه لله ما فيهاش النصوص واضحه استعان الرسول بمشرك على مشرك وليس على مسلم وقال في حديث رواه البخاري ها، لا استعين بمشرك على مشرك يعني ما قتلش مشرك بمشرك كمان يعني ما قتلش تخلي يعني لما سئل في احدى الغزوات ان جماعه مشركين يحاربوا مع الله قال لا استعين بمشرك على مشرك فمن باب اولى ده ايه؟ وإنما نسأل الله فتنة بالحليم فيهم حيران حيران نسأل الله أن يريح بالنا وأن يخشف غمتنا وأن يذهب كربنا وأن يوصلنا إلى بر السلامة يا رب العالمين عمل علم لا يعمل به وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء إذا هو خرج مخلص من بيته وراح صار الحسين مخلص مخلص لكن ما فيهوش اقتداء لأن لو الرسول موجود ما كانش عمل كده ما انا قلت لحضرتك واتفقنا من قبل ان اي حرف اي كلمه اي خطوه اي فعل احط الرسول مكانه لو الرسول يروح لو الرسول كان يقول كده لو الرسول كان يعمل كده هذا هو الفيصل يبقى اول شيء من العشر حاجات الضايعه علم لا يعمل به وعمل لا اخلاص فيه ولا اقتداء ثالثه ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه امامه الى الاخره. انا ببقى حزين يا اخوانا على اللي عاملين ودايع في البنوك وعايز يعيش في الكفاف. والله اعرف ناس سبحان الله كل ما يكون وديعه يجمدها ويحطها ما يفكش وديعه ابدا لان فك الوديعه حرام. لكن اللي يسلف وقته ده مش يعني بعد الوقت ده مش حرام، يعني عنده في مذهبه فك الوديعه، يفضل يعمل ودايع ودايع فخايف يكسر الوديعه، يروح يشتري حاجه بالقسط ويدفع اقساط وخد الجمهورية ويقول لك ده انا مديون ومن ادعى الفقر افقره الله ومن ادعى المرض امرضه الله ومن يدرك في الموت ربنا يموته اه والله يعني حتى مش يموته يبقى عايش ميت ليس من مات فالصراحة بميت انما الميت ميت الاحياء انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء انسان مكتئب عايش مكتئب لا لا جاف وليك وكويس واحسن من غيره ولو عرض عليه بشكل نفسي يستريح لا مجتهد وخلاص بدون سبب ده ايه؟ لتبخر الايمان من قبل فسيدنا عمر يقول اللهم اني اعوذ بك من اربع من ولد يصير علي سيدا واد يقعد يامر وينهى ويعمل لي منظره ولا بنت نفس القضيه سبحان الله ومن زوجة تشيبني قبل المشيب ومن جار السوء تراني أو ترعاني عيناه وتسمعني أذناه الودنان سمعين والعينين شايفين إن رأى حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذاعها ده كتير كده أه والعياذ بالله الغرع على إيه؟ قال وأعوذ بك من مال يستمتع به ورثتي من بعدي وأحاسب أنا عليه في قبري إذا هو هو الراجل خايف يعمل الوديعه ولذلك سيدنا علي بيقول جمله لطيفه قوي قال يا بؤس البخيل الغني يعيش عيشة الفقراء ويحاسب في القبر حساب الأغنياء. عايش فقري والعياذ بالله ويجي في القبر ربنا حاسبه إيه؟ إنه غني مع إنه ما كانش حاجة. يقول لك يقول للجنيه لما يجي له ادخل كم تعبت وتداولت من يدك إلى يد سوف تدخل في قرار لن تخرج منه أبدا هتخليك أخوات محمد. سلام فشوف لن ترى النور مرة أخرى دفن طلع عليه أربع تكبيرات خلاص فلا ناس سبحان الله نسأل الله السلام ويقال إن نادر اللي يضرب به المثل في الإيه؟ في البخل يقال أبخل من إيه؟ من نادر والعياذ بالله من أكرم من حاتم ها وأبخل من إيه؟ من نادر يقول النادر ممن تعلمت البخل عارف يقول إيه؟ قال تعلمته من قبيلتي يا أخي القبيلة كلها أنا لما كانوا يطلعوا في رحلة ويطبخوا اللحمه ها يحطوا كل واحد حته اللحمه بتاعته في الخيط ويربطها بخيط ويمسكها لغايه ما تتحول احسن تشوف ايه؟ حته السيئات الصار ويقال ان نادر خد الثلاثه ها الحديث عن البخل حديث سيء يضيق الصدور لكن يعني هو في الادب العربي جميل الحديث آه نادر جاب اولاد الثلاثه قال انا عايز مين اللي يرفع على البخل من بعديه يخرج حسين ده لكن ما سبحان الله فجاب عظمه فجمعها قال مين يحسن استخدام العظمه دي؟ الولد الكبير قال ايه؟ قال امصها حتى لا يبقى منها رمق تحت الحد فلا يمصها احد بعدي فلست بصاحبه فنصر وللثاني انصح شويه ان امصها مصا حتى لا يعرف رائيها لسنة للقاتل أم لسنتين. يعني إيه؟ جفاف والعياذ بالله يعني قحط قالوا لست بصاحبها إنك لمسرف. الثالث بقى والضبط أول قال أمصها ثم أدقها وأسفها قال له أنت صاحبها. فالبخل ده ابتلاء والعياذ بالله رب العالمين وده اللي إيه؟ البخل يجي منين؟ من قلة اليقين في الله هو بيبخل على نفسه ليه؟ لانه خايف من بكره خايف طلع خمسه جنيه ليه؟ لان الاحتلال برضه ايه؟ يقول لك كده ينفع يعني قاعد يحتلها طب ليه الحساب والله؟ والله يا مؤمن ما تجيب الحساب وقلت لحضراتكم قبل كده اي واحد من حضراتكم يحط الدخل بتاعه في الكمبيوتر ويبرمج الكمبيوتر على الايه؟ على المصاريف بتاعتك او بتاع حضرتك او بتاع البيت ها؟ وخلي الكمبيوتر يديلك كام؟ ولا يرجعه لك يقول لك علمني اه سبحان الله اه برمجني يا برمج مين؟ ده ما شاء الله جابوا علماء الاقتصاد سنه 65 ها في مصر في 65 في يوليو 65 قبل اعدام سيد قطب بشهر جابوا آه، الجماعه الالمان اه لكن قال لهم خدوا يا اخوانا ادي الميزانيه بتاعت مصر وادي المصروف يعني يعملوا لنا كده يعني عايزين نظبط ميزان المدفوعات قعدوا يدرسوا وبتاع راح قبلوا الملفات امشي زي ما انتوا ماشيين دي دي ماشيه ما ما حد ما حد يعرف ينظمها ما تنظمش ملهاش قانون سبحان الله لان في اكيد في مصر دي عباد لله صالحين ما حدش يعرفهم في مسلمات قانتات عابدات في ناس اتظلمت كتير او في اطفال في بهايم ربنا بينزل علينا الخير في ناس بينها وبين الله اسرار لا يعلمهم الا قليل سبحان الله فربنا اكيد بيرحم العباد عشان واحد ها؟ سبحان الله ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اللهم شفع من يبكي في من لا يبكي يعني يا رب اللي بيعيط خليه شفيع وكان في اللي ايه؟ في اللي بيعيط يعني سبحان الله آه ولذلك لن يحن عليكم الرسول بيقول والله، لن يحن عليكم بعدي الا العلماء والاتقياء اهل العلم واهل التقوى هم اللي ايه؟ اللي هيحنوا على الامه اما الباقي والعياذ بالله سيسوم الامه يعني والعياذ بالله نسال الله السلامه اذا المسألة الثالثة المال اللي الإنسان لا بيستمتع به في الدنيا ولا بيقدم شيء له في الآخرة والعياذ بالله رب العالمين ورأينا عائشة وهي تعصر الدرهم الذي تنفقه في سبيل الله وتقول أنا أوقن أنه يقع في كف الله لا في كف الفقير. رابع حاجة قلب فائل الحاجات اللي إيه؟ العشر حاجات ضايعة إن إحنا ما بننتفعش بيها. قلب فارغ من محبة الله والشوق اليه والانس به. القلب الفارغ ده قلب تعبان قوي وده قلوب الناس كلها اللي ربنا قال فيها ايه؟ وافئدتهم هواء. هواء يعني ايه؟ يعني طبعا مذاكره. اه فطب يا خالص في هواء يا هواء سبحان الله لا اله الا الله ولذلك قالوا ان النفس كالزجاجه. لا النفس اللي اللي ملهاش الماء الازازه ملهاش الميه بتتملي بالايه؟ بالهوى سبحانه هكذا القلب ان لم تشغلها بالحق هل شغلتك بالباطل النفس الانسانيه ان كنت النفس اللي عامله زي الدابه زي السياره زي الحصان سبحان الله ما تقولش تتبع جماعها ماسك البلكون بتاعك كويس وديك ده النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تقصده ينفطم زي ما بتعلمها بالظبط سبحان الله ان عودت النفس على القناعه تقنع ان عودتها على قله الاكل تتعود ان عودتها على قيام الليل تتعود ان عودتها على الصبر ان عودتها على الجشع والطلع والنظر الى ما في ايدي الناس والحقد والضميره دي دي- دي شغلتها بقى دي شغل- ده تخصص لكن انت الراجل ايه؟ اسكت منها تخصص تخصصها ايه؟ قال كل حاجه النفس تكرهها تقربك الى الله وكل حاجه النفس بتحبها بتقربك للنار يعني الاشياء اللي النفس ما بتحبهاش اعرف ان دي هي الحاجات اللي دخلت الجنه مين فينا الناس بتحب الصيام؟ صيام ليه؟ سبحان الله. صيام الليل طب ليه؟ آية في الليل بالنص مع الله طب ليه؟ الناس كده تقول كده. لكن كل الحاجة اللي بتحبها الناس تضيع الواحد. نسأل الله أن يجعل نفوسنا راضية. فالنفس الراضية بتملى قلب العبد بالإيه؟ بمحبة الله. طب محبة الله دي ليها دلائل. أولا هي ليها رواتب وليها دلائل. الروابط اللي هي الايه؟ يعني مصادر المحبه، منابع المحبه. الم- زي ما بيقولوا بيجيبوا مصادر الثروه منابع النيل احنا عايزين نشوف منابع المحبه دي منين اول منبع من منابع المحبه التدبر في القران ثم تحري اكل الحلال ثم الثقه بما عند الله أن تكون بما في يد بما في يد الله أوثق مما في يدك أنت. يعني أبو بكر أبو بكر كان يقول للرسول إيه؟ والله يا رسول الله إنما نعطيه لك لتنفقه في سبيل الله أحب إلينا مما يبقى في بيوتنا. يعني شوف الله يعني المال اللي طلعناه أحسن عندنا من المال اللي إيه؟ اللي قعد. لأن المال اللي قعد هيضيع لكن اللي راح اللي راح عند الله- عند الله ها وذاك قال لها يا عائشة أما بقي من الزراع شيء قال ذهبت كلها وبقي الزراع قال كلا بقيت كلها وذهب الزراع شوف الفرق ازاي؟ يعني بيقول الشاه مفيش حاجه بقيت منها عائشه اللي ذبحناها كانت كلها راحت وزعت يعني لله وبقي ايه؟ الزراع لا لا لا لا لا بقيت كلها عند مين؟ عند الله وذهب الزراع لان احنا ايه؟ اكلنا ده ضاع علينا سبحان الله ضاع علينا وذاك احنا فاكرين الراجل الصحابي اللي بيموت وقال ايه؟ يا ليته كان طويلا يا ليته كان جليلا يا ليته كان كاملا وصارت روح وهو يعني ممكن ايجاب وهو بيموت شعر بجوع الملائكه اتت له بطعام فاكل ايه ده؟ ايه ده مره واحد يقول لك لله فانت معاك نص رغيف فاديته له او رغيف اكلته بالنص اليسه كان كاملا هذا بالنص رغيف عمل الخير ده كله وكمان هو شعار بعطش شديد فلما روي ايه الموضوع؟ قال لا ده انت مره كان جالس توبين توب جديد وتوب قديم واحد يقول لك لله تعالى له التوب القديم قال ليته كان جديدا آه. وسبحان الله وشعر بضيق تنفس وصدره ضيق نزلت البطيخه ايه صرت عنه ما هو فيه ايه الحكايه؟ قال ده مره واحد جامع واحد كبير بيقول لك خد بايدي فاخدت بايده قال ليته كان بعيدا يا ريت المشوار كان ايه؟ كان شويه يا سلام يبقى في حاجه تضيع عند الله هذه بقى اخر فرصه الزلزله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر. يعني سبحان الله ال- ال- ال- النص رغيف ليه؟ ها والثوب القديم ليه؟ وكم خطوه اللي مشيها في سبيل الله يقود الاعمى سبحان الله يعني خير كل الخير ده سبحان الله فمنابع المحبه كده تلاوه القران التدبر ما في كتاب الله قيامة حضور مجالس العلم سبحان الله أن يكون أمر الآخرة أهم عندي من إيه؟ من أمر الدنيا ما أبقاش متكالب على الدنيا ما أبقاش سبحان الله العظيم المؤمن في الدنيا غريب لا يأنس بعزها ولا يجزع من ذلها عرفت تحفظوا الحديث اللي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في الدنيا ايه؟ غريب ليه؟ أن لا يأنس في عزها لما تعز الدنيا ما ايه؟ ما يأنس لأنها ايه؟ غدارة لأنها هتعرف النهارده بكرة ايه؟ بكرة تخوف سبحان الله يعني زي ايه؟ يقول لك يعني انا زي الساقية اللي تخلي الراكب راكب ولا لا كلنا حافظين الكلام ده بس احنا ما بنبقاش فيه يقين أنا عايز يتحول علم اليقين إلى ايه؟ إلى عين اليقين عايز اشوف ارى الدنيا امامي وهي ايه؟ تضحك على اهلها. لا يأنس من عزها ولا يجزع من ظلها. لما يجي الذل لا سبحان الله كسل لكن احنا كلنا بنجزع لما يبقى العكس للاسف الشديد سبحان الله. يبقى هذه منابع المحبه. طب مؤشرات المحبة اللي بتاع القلب هل أولا أن المعروف اللي بعمله في الناس ويرد علي بخير أو شر ما أفعلش لأن قلنا لو أنا عملت المعروف وترد علي بشر فزعلت يبقى المعروف مش وجه الله وإنما إيه؟ للناس لكن لو كان لله أنا فكر معايا إيه أن يرد عليا بخير أو يرد عليا بشر هو أنا عامل مين أصلا؟ أه؟ ماشي الشغاله تفضل ده انا ده انا عدت لها ده انا سويت لها بنت الذين بنت بنت سبحان الله لما خلاص انت عملت وسويت خلاص إيه خلاص يبقى ده انت ما كنتش عاملاها لله بدليل ان الشغاله لو مشيت بعد ما كنت بتديها حاجه لله زياده ها قطعت عنها اه ليه؟ اللي ما كانتش لله اولا كانت عشان تزود نسبه الخدمه ده بنقول من الافضل ما تديش المال الزكاه السواق بتاعي ولا الموظف اللي عندي عشان ما اخش قصاد الزكاه ايه؟ منفعه يعني المرتب بتاعه مثلا يعني 100 جنيه ومال الزكاه يروح حاطط له 50 فوق بعد ما كان بيعمل لي كده يعمل لي كده صح ولا لا؟ او كده ها بدل ما كان بيشيل الشنطه من على الباب يجري يقلبها من فوق اذا المسلم يراعي هذه المسائل ده من دلائل المحبه ها ان الواحد سبحان الله العظيم لا يغضب ها اذا رد عليه بسوء وهو يصنع خيرا كلنا عندنا 55 مليون مسلم مصري ها اذا بنعمل الخير ونلاقي شر امال بتعمل في مين؟ ما دام احنا كلنا 55 مليون بنعمل امال في مين؟ ها سبحان الله وكل الناس تقول لك الزمن ده وحش الناس دي مش كويس القرايب مش عارف ايه القرايب ده العقارب مش عارف ما يجيش المصائب الا من القرايب إيه؟ الله ما احنا كلنا قرايب في بعض وكلنا بنجيب السوق لبعض واذا اشرت اليك فقلت انك مخطئ فان اصابع ثلاثه تشير الي فتقول انك اكثر خطا سبحان الله يبقى مؤشرات المحبة ودلائل المحبة الايه؟ الواحد ما يزعلش لما يعمل معروف وحد يرد عليه بالسوء. ايه كمان؟ المؤشرات المحبة ان لما الاقي درس علم ابقى فرحان قوي. او مجلس ذكر او صلة رحم او زيارة مريض او تشييع جنازة للراجل او تعزية او تهنئة ابقى فرحان انا بأدي شيء لمسلم بدخل السرور على مسلم ابقى فرحان زيه. وافرح بفرحه لما يجيله خير يا سلام الحمد لله ربنا يوسع عليه يكرمه يبارك له ها ربنا يهديها يكرمها يبارك عيالها يديها صحتها لغايه ما كده تعيش يبقى يدعو المسلم لاخوانه رجالا ونساء المسلم يدعو للمسلم الظهر الغيب والملك يقول ولك مثل ذلك يبقى عنده محبه للمسلمين من لا يرحم لا يرحم سبحان الله اطلبوا المعروف عند الرحماء من امتك تعيش نتيجه لكن ما تطلبوش عند القاسيه قلوبهم والعياذ بالله رب العالمين المؤشرات المحبة كمان أن إذا قرأ القرآن القلب يقشعر واحد أخ بيسألني امبارح في التليفون بيقول لي يعني إيه يا أخو- يعني إيه يا سيدي الشيخ القلب يعني يلين ها تلين جلودهم لذكر الله القلوب تخشع يعني إيه شو القلب؟ قلت له بالبلدي كده لما يجي- يكون عندك مع طلبة السياسة داخل لك بارد أو واخد أنفلونزا وبيبقى عندك قشعريرة لا تحصل دي انا عايز قلبك بتاع قراءة القرآن يبقى كده هيحصل له كده ايه؟ هزة هزة يفرح بالجنة ويخاف من النار يلاقي رحمة ربنا يقول يا سلام على الرحمة دي يلاقي العذاب يكش ويخاف يبقى كده قلبه زي المؤشر الحيوانات العجماء جابوا الثور في المزرعة وأخذوه بإبر المؤشر المواصل بجسمه راح ناحية الشمال جوعوه جابوا له الاكل عمل طور المؤشر راح ناحيه اليمين يبقى الطور فرح للاكل وهو جاي واتألم من الايه؟ اذا دليل ان القلب كده تحت الحزن كده تحت فانا عايز بقى الانسان تحت الجنه يدوم شوقا تحت النار يدوم خوفا اذا كده قلبه في حاله من الخوف ومن الرجاء انه وقانة اناء الليل آه، قائما وسيا يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به لأن ربنا بيدعونا أن نستأنس به وأن نرحم سبحان الله ألا من تائب فأتوب عليه ألا من سائل فأعطيه ألا من مستغفر فأغفر له ألا من كذا ألا من كذا حتى يصبح الفجر يبقى هو بي- عايز يأنس فيه ولذلك قلنا ليس العجب من فقير يتقرب إلى غني ولكن الأعجب من غني يتودد إلى فقير ليس العجب أن يتقرب الضعيف إلى القوي ولكن الأعجب أن يتقرب القوي إلى الضعيف ليس العجب أن يتقرب الع- الذليل إلى العزيز ولكن الأعجب أن يتودد العزيز إلى الذليل مش عزيز يا فندم حقيقي، سبحان الله طب الفقير يتقرب للغني عشان ياخد منه طب الغني يتقرب للفقير ليه؟ سبحان الله يقول ايه؟ يقول اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر غيري خيري الى العباد نازل وشر العباد الي طاع اتودد اليهم بالمغفره وانا اغنى الاغنياء عنهم ويتبغضون الي بالمعاصي وهم اشد ما يكونون حاجه لي اهل ذكري اهل شكري اهل طاعتي اهل محبتي اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي من تاب الي منهم فانا حبيبهم ومن لم يتب فاني طبيبهم الحسنه عندي بعشر امثالها وقد ازيد والسيئه عندي بواحده وقد اعفو وانا اليهم ارحم من الام باولادها حصل سبحان الله هل اتودد اليهم بالمغفره وانا اغنى طب هو يتودد ليه؟ وربنا قال له، آه، وهو الغفور الودود يتودد وتعالى عبد الله من جهل منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي؟ رايح فين؟ بالله عليك رايح فين صحيح؟ يعني هل تاجرت مع الله وخسرت؟ والله الخسارة كل الخسارة أن تتاجر مع غير الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ها؟ هذه الآية هتؤمنون بالله أول أول شرط الإيمان بالله الإيمان العملي أنا عايز إيمان عملي مش إيمان نظري أنا مش عايز كلام أنا عايز تحويل هذا إلى عمل لا يعني حضرات اللي بيحضروا لي دايما بأطلب منهم دايما إيه القرب من الإيه من من- يعني من خط رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به وبدن معطل من طاعته وخدمته آه. البدن ده الولد يبقى في خدمة مين؟ في خدمة سيده في خدمة سيده لكن البدن المعطل ها من طاعة الله وخدمته يبقى يبقى بالله عليك يبقى أنا مش مستفيد بالبدن يبقى ربنا اداني نعمة في البدن وأنا إيه؟ مش مستفيد بدن معطر في الجوارح كلها الجوارح دي عليها زكاة العين عليها زكاة أبص في المصحف وأعمل ده الخير والإيد عليها زكاة والمال عليه زكاة والصحة عليها زكاة والرجلين عليهم زكاة والعقل عليه زكاة والعلم عليه زكاة والصحة كل دي في زكاة مطلوبة منك تعملها سبحان الله لكن أنت تعطل هذا البدن مما خلق له وتضيعه في إيه؟ أكل كتير ونوم كتير وسبحان الله يا كثير النوم والرفدات كثرة النوم تورث الحسرات إن لك في القبر إن نزلت إليه لمناما يطول بعد الممات ومهاد ممهد لك فيه بذنوب عملت أو حسنات يعني إذا في المنام هيطول قوي فما تضيعش وقتك في الإيه؟ في اليوم وعيب عليك قوي قوي قوي أن الواحد يعيش مننا 70 80 سنة ينام منهم 30 سنة يبقى أظن يعني من ده. لأن أنت بتنام 8 ساعات في اليوم ده إلى الثلث لو تعيش 60 سنة بنمت كام سنة؟ من ظلم انك تنام 20 سنه 20 سنه نوم تزعل قوي من نفسك والله انت هتجيب هترجع النهارده كده برضه يعني صح 20 سنه نوم معقوله؟ طب ما انت عايز ليه؟ ها؟ 20 سنه نوم كتير قوي بصراحه طب راجع طب راجعها كده لا الواحد يزعل الله انا من 20 سنه أنا بقى- وبعدين تقوم ايه؟ تقوم 10 سنين مع عيالك ولا ايه؟ انا طبعا مش مكلف لغايه 12 13 سنه 15 سنه هذا 15 و20 35 زي لك كفر العمر اظن عيب يعني نضيع والله ما تزعلوش يعني ما انا نافش شويه لكن ما- ما ما كنتش خايف عليكم ولا بلاش على مين يعني على الله. الامر الخامس ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال وامتثال اوامره اه يعني المحبة للواجب تمتثل لأوامر الله يعني كلنا مثلا يعني بنحب أهلنا أو بنحب قرايبنا أو أهلنا لكن أولادي وأهلي لما يعطلوني عن ذكر الله ويعطلوني عن الاستقامة على طريق الله ويخلونا منهم مال من شبهة ومن حرام يبقى العيال دول يهودون النار ولا يهودون الجنة؟ يقول انا من الواجب ان بلاش واحد بيحب ابنه او او بنته وبيعمل لها فرح وعايز يفرح بيها طب بيحبها ولا لا بيحبها طيب عايز يعمل لها فرح ويعمل لها فرح لا يرضي الله لا في الفلوس ولا في الطريقه ولا في المكان ولا في الهيئه العامه مين يتكلم لك يا استاذ آه، واحد يقول يا استاذ احنا بنتوب احنا بنعمل غلط ايه يعني نفرح البنت ندخل الفرح شو انت قلت في الحديث من فرح انثى كان كان كمن بكى من خشيه الله طب افرح الانثى واغضب بالله يقول لك انا من من محبتي لبنتي عامل لها فرح بس ايه؟ بنرضي الله. آه، فلذلك ليه؟ ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال اوامره. احنا بقى بالظبط عاي- عارفين زي ايه؟ يعني عاملين بالظبط عندنا محبة نظري. عندنا المحبة تبقى ايه؟ عملي. لكن كلنا عندنا محبة، كلنا بنحب ربنا، يا سلام، كلنا بنحب الرسول، سبحان الله. ده المذيعة بتطلع وشها ملصق أحمر وأقع وأصفر وقال صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنت لا تدري صلى الله عليه وسلم والأخلاق وقال إيه؟ لما جه فقال أمال إحنا ثبتنا إحنا إيه؟ كل ما يبعثوا لك تقول له تعالى المذيعة الفلانية يقول له- قال له لا شكرا اكتب راجل اول ما اتكلم كده كده وقال الله امال انت جايباه ليه؟ انا مش بتتكلمي انت جايباه ليه؟ مع اكثر الشر لو جيت انا بس بتكلم لو حد كان كان انا ماشي صح فلازم اصل الرزق ده ما ينفعش مع ال- سبحان الله وانا ارى نفسي يعني في الحاجات دي رزق ف يعني ايه ده ما ينفعش سبحان الله زي مره بالظبط القران الكريم ده والله عايزين تفسير كده مفتتح سوره الاسراء هو هو فنبتدي ان شاء الله تسجيل اه نبتدي ان شاء الله ف ده بس انتوا واخدين بالكم ان اول الاسراء على طول وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدون في الارض اه يعني نتكلم عن تفسير تفسير بني اسرائيل الراجل عيني بالتاج والثاني والمذيع وده قال يعني طب استنى كده سأله الايه المسؤول عن الاذاعه قال له ده ناوي الشيخ يتكلم عن ده هو مال طب طب مش الاول هيقول ايه؟ قلت له والله انا هقول وما عجبتنيش مسح الشريف سبحان الله فطبعا قلت مسح الشريف ده الحمد لله تسمعونيش
نسأل الله السلام نسأل الله السلام
آه. ده مقتنعين مقتنعين ان لما بيكتبوا خطبه الجمعه في ورقه يقول لك خطيب الجمعه خطيب الجمعه ازاي؟ يا سيدي الشيخ الراديو هيجي يسجل عندك يوم الجمعه احنا ما فاهم ده هيجي على الهواء الخطبه الجمعه اللي فاتت او مال اتفضل بس بعد اذنك عايزين خطبه تلت ساعه حاضر زي بعض شوية- كنا كنا بقى بس دي جايه مكتوبه اه لا بخلي حد يجي يقراها يعني اخلي حد يجي يطلب ولا اخلي حد يجي يقراها يطلب ايه؟ اي واحد يطلع يقراها مش ورقه وراح عين الناس وإذا بعض معذرة كان راح وضرب مشواره كان يوم مطر سبحان الله هو راح قال لكم موضوع في التربية الوطنية ما حصلش سبحان الله شوف لما الدين يتصبغ صبغة كده يعني مش ما ينفعش الدين خلاص طالما طالما لأن ال- يجب كما هناك استقلال القضاء في الإسلام يجب أن يكون استقلال علماء الإسلام استقلال علماء الاسلام يبقى العالم لا بيشتغل لا في الاوقاف ولا في الازهر ولا في الحكومه يشتغل عند الله فاللي ينزعه ربنا بس بفضل الله حقيقه لا ينزعنا الا الله يعني ربنا اللي ولانا فينزعنا رزق سبحان الله محبة لا تتقيد برضاء المحبوب وابتثال اوامره ووقت معطل عن استدراك فارق عن استدراك فارق او اغتنام بر وقربه وقت معطل يا اخي الوقت المعطل ده مصيبتنا كلنا بقى الوقت هتسير عن الوقت ويحدث ايه؟ انا عايز حضراتكم كل ليله تقعدوا كل يوم انا اليوم ضحك ايه النهارده؟ عايز عايز كده يعني عايز ايه؟ انا اليوم ضحك ايه؟ بس هذا السؤال وقت معطل عن استدراك فارق او اغتنام بذر وقربه يعني كفى بالوقت اضاعه ان عملتش يعني في شر ابقى فرحان لكن الوقت يعني في ايه؟ خير وصدق يجول فيما لا ينفع ده حتى وصل الانسان لايه؟ يعني الفكر لما الراجل يجول في ايه؟ فيما ينفع لكن هو بيقول الفكر لما يجول فيما لا ينفع هذه حاجات من الايه؟ من العشره اللي قال عليها رضوان الله عليه فكر يجول فيما لا ينفع ها قال وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. آه جينا الكلام اللي يوجع سبحان الله. خدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. يخدم واحد يبعده عن الله سبحان الله. يخدم واحد يبقى وراه كده في الغلط. يقول له اعمل كذا يعمل خلاص يقول لك دي اوامر يا استاذ شيخ انا عبد المأمور. كل ما يقول لك انا عبد المأمور ليه؟ لو لو هو ايه لو لو يقول انا عبد مامور بس من ايه من الامر كان يبقى ماشي كويس لكن عبد كلنا عبيد يعني لو لو بنفضل طول حياتنا لهجة فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد سبحان الله والله والله ان كان على كده بقى يبقى ال- ال- اللي كنا بنقول عليهم لسان آه، على لسان حمار الحكيم واحد حكيم يعني عند حمار فبيقولوا على لسان الحمار يعني حمار من كتر الكبر الحكيم عليه رجل حكيم بيقول الحكمه يعني نطق هو بالحكمه ولو قال حمار الحكيم يوما لو الظهر كنت اركب لو ظهر عادل كان انا مش معقول اتركه على طول كان ايه لا سبحان الله اه قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب اه سبحان الله يعني الدنيا متلخبطه في بعضها لا فالمصيبه انه بيخدم واحد لا بيقربه من الله ولا بيدله في الدنيا على خير ها، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار العياذ بالله كلام ربنا يتبرأ يقول انا ما انا ماليش دعوه ده ولا الا يجلس الا هل- هل هو ان يضرب قال ده الامر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ياه. خاف من اللي اللي نصيته بيد من يقول للشيء كن فيكون لا انت لا تخاف الا من الله خوفك من مين؟ خاف خاف خاف من الله دي عشر حاجات ابن قيم الجوزية بيتحدث عنها أنها ضائعة ولا ينتفع المسلم بها ثم يعلق ويقول طولنا على الحواس ولا ايه؟ وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة ده أجمل العشرة كلهم في إيه؟ في حاجتين بقى إضاعة القلب وإضاعة الوقت هتبقى تطلع من الجلسة كله بإيه؟ حاجتين بقى إيه؟ إضاعة القلب وإضاعة الإيه؟ الوقت فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة وده سبب الهلاك صح ولا لا؟ وضيع القلب كان إيه؟ كان نفضل الدنيا على الآخرة وده بيبقى العكس وإضاعة الوقت من طول الأمل يعني بضيع وقت على أساس إيه؟ أنا لسه في بكرة وما دام لسه في بكرة يبقى التوبة جاية لكن العباد عبد الله الصالح إيه؟ مش ضامن إن بكرة يجي ولذلك اليونان بيقول لك في الصلاة إيه؟ هل صلي صلاة مودع مودع يعني إيه؟ انا اخر فرق اخر فرق لو انا حطيت جنب كل صلاه حطيت جنب انا مش هصلي تاني لا لا ماليش على الصبح ماليش على العيش ماليش على الناس ماليش على يبقى هصلي فيضاعف الوقت من طول الامل فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الامل فاتباع الهوى يصد عن الحق وطول الامل ينفي الاخره يعني كل كلام ابن القيم جابه من الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله والله المستعان ثم يقول العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات ولكن إذا مات القلب لم يشعر بالمعصية يعني إيه الكلام ده تأخرنا في الموضوع العجب ممن تعرض له حاجه حصلت لك زنقه مرض مصيبه ضيق في ذات اليد مشكله فبتشعر الى مين؟ الى الله ابن القيم شايف مصيبه اكبر من ده كله اللي هو ايه؟ موت القلب فيقول ليه ما تشعرش الى الله وانت قلبك مليء بالجهل والموت انك تجأر الى الله عشان بدل ربنا ما يعرض عنك عن يشفيك من هذا الداء فاذا جأرت الى الله بالدعاء هيدي لك سبب يقدرك حتى بالظبط زي يشفي المريض ويسر عليك الامر ويذلل لك العقبه ويفرج الكرب ربنا سبحانه وتعالى آه يعمل بالظبط ايه؟ يشحن القلب بالايمان ويجعله من القلوب الاواهه المخبته المنيبه رضي الله عن ابن القيم وحشرنا الله بزمرتهم يوم القيامه ووفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. الاسئله
ما زلنا مع كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية يقول في فقرته اليوم بسم الله الرحمن الرحيم إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله يعني الناس إن كان توكلهم أو استغناهم في الدنيا بمال أو جاه أو مركز اجتماعي أو غيره فتخلي غناءك انت او استغناءك انت بالله عز وجل يعني ان تستغني بالله لا تستغني عن الله يعني الانسان ايه يعني اذا استغنى الناس آه بالدين او بالدنيا عن الدين فاستغني انت بالدين عن الدنيا ليه لان هناك فرق بين يستغني بي ويستغني عنه استغنى الانسان بالله فهذه هذا هو الايه هو الغنى الحقيقي والاستغناء الحقيقي اما ان يستغني الانسان عن الشيء فهذا انسان زاهد لهذا الشيء يعني يستغنى عن شيء او عن كذا او عن كذا فهذا الاستغناء سبحان الله العظيم آه والعياذ بالله استغناء مذموم مبغض او آه يبغض الى الله عز وجل اما ان الانسان يستغني بالله سبحانه وتعالى فهذا آه، عندما يرى الناس قد اشتغلوا بالدنيا واعتمدوا على ما أعطوا ما أعطوا في الدنيا من حطامها فأنت يكون استغناءك بالله سبحانه وتعالى إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله طيب ايه علامات ان انا ابقى مستغني بالله طب عشان أبقى- يبقى, يبقى نقدر نقول يعني ان عندنا نقط معينه او محدده يعني يطلق على الانسان او يطلق الانسان على نفسه انه مستغني بالله. اولا الا يخاف الا من الله عز وجل. اول ايه؟ علامه تثبت ان الانسان هذا قد استغنى بالله. ما يخافش الا من الله. دي نقطه. ما دام انا مش هخاف الا من الله عز وجل يبقى عندي توفيق خالص لان الناس بيدخل لها الشرك في ايه؟ في مساله الخوف. لان يخاف يتكلم كلمه حق يروح في الاهل، يخاف يقول مش عارف ايه، يخاف على عياله، يخاف مش عارف انه يروح ياخد شهاده يتسجن، يخاف وهكذا خوف الناس من غير الله يعني خوفهم من المخلوق وليس خوفهم من الخلق خلى الواحد مننا سبحانه- يعني مثال اذا واحده مثلا مش محجبه بسبب نزولها ايه؟ اكراه ان هو ملتزم قوي عايز يتحجب وماله بيقول لها الحجاب الحجاب الحجاب سبحان الله ده انا شايف الستات في المكتب عندهم محجبات وكويسين و- تخاف الست انه ايه؟ ان يتجوز على عليها ممكن او العكس لما يكون واحد ايه؟ لما يكون واحد والعياذ بالله مش ملتزم ها ويلاقي مراته ايه؟ محجبه ده لا صراحه الحجاب ده مش مبسوط منه انا عايز واحده متبرجه واحده شعرها واحده مش عارف ايه جسمها ك- سبحان الست تخاف من ايه؟ لانه يروح يتجوز هذا الخوف او ذاك الخوف ليس في مكانه لان ده خوف من المخلوق فهذه انسانه او هذا انسان لم يستغن بالله وانما استغنى بالايه؟ بالدنيا سبحان الله فدليل استغنائك بالله عز وجل وتو- و- وصدق توكلك واعتمادك عليه ان سبحان الله العظيم ايه؟ ان لا الا تخاف الا منه وما دام انا ما بخافش الا منه خلاص يبقى اذا انا موحد توحيد خالص فتوحدوه لا اله الا الله دي اول علامه من علامات ان اكون مستغنيا بالله ما دام انا سبحان الله استغن... يعني ال- ال- العلامه الاولى او استغنيت بالله هذه لها علامات او ثمرات او دلائل هذه الدلاله الاولى الا اخاف من المخلوق وان اخاف من الخالق دي اول علامه طيب العلامه الثانيه ايه؟ العلامه الثانيه ان الانسان يستغني بالله يعني يكون بما في يد الله اوثق مما في يده هو. يعني ايه؟ يعني معايا زي ما ضربنا مثلا 10 جنيه، طلعت جنيه لله. إن ما كانش الجنيه اللي انا طلعته ده احسن عندي من التسعة جنيه اللي قعدوا في جيبي يبقى انا مش مستغني بالله. اظن ان الصبح كده كلنا. يعني كده يعني يبدو ان احنا مش مستخدمين لحد تاني. يعني الواحد لما يطلع جنيه يبقى يشعر ان الجنيه اللي طلعه ده هو اللي مش ضايع. لما طلع صادق ان هي م- لا بطل ولا اشر ولا رياء ولا منظره ولا بالسمعه ولا ولا ولا ده كله خالص بالنيه يبقى اذا الجنيه اللي انا مطلعه لله ده هذا هو في ميزان حسناتي يوم القيامه والتسعة جنيه اللي فضلت عندي احتمال اصرفها على حاجه مش كويسه في حاجه فيها شبهه في حطام الدنيا يا ابن آ- يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم من مال الا ما لبست فابليت او تصدقت او اكلت فافنيت او تصدقت فابقيت فده الايه؟ اللي يبقى يبقى اذا ده استحيوا من الله حق الحياء قالوا نستحي قال لا حق الحياء ان تحفظ الراس وما وعى البصر وما حوى وان تذكر الموت والبلى وان تعد نفسك مع الموت وان تؤثر ما يبقى على ما ياتي هذا الايه؟ اللي عنده حياء من الله، وما دام انا عندي حياء من الله يبقى انا مستغني بالله عز وجل، خلاص؟ يبقى العلامه الثانيه ان اكون بما في يد الله او ما في يدي. زي ما سيدنا ابو بكر وضح لنا المساله دي وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ان الذي نعطيه لك لتنفقه في سبيل الله احب الينا مما ظل او بقي معنا. عرفت؟ يبقى ده ايه؟ ابو بكر مستغني ايه؟ بالله ليه؟ لانه لما بيصلى على الله لانه واخد نص الحديث ثلاثة اقسم عليهم اول حاجه ايه؟ قال ما نقص مال عبد من صدقه. عمره ما ينقص، امال ايه؟ قال يزيد. هو ظاهريا ايه؟ ينقص لكن لكن حقيقه الامر آه. يبقى نظرة المؤمن غير نظرة ايه؟ مدعي الايمان او نظرة المسلم غير نظرة المتمسك او مدعي الاسلام وانما نظرة المؤمن انه يرى ان هذه ليست نقصا زي الصيام الصيام ظاهره ايه؟ تعذيب حرمان انما لو مش حرمان ما لا باكل ولا بشرب ولا ولا ولا بص ولا اتكلم ولا اقول سبحان الله ده حرمان في ظاهره ولكن في باطنه ايه؟ في باطنه الرحمه والقرب من الله عز وجل واكون ملائكيا اتشبه بالايه؟ بالملائكه يبقى الدلاله الثانيه هي عن إيه- الدليل اننا مستعن بالله عز وجل ان اكون بما في يد الله اوثق مما في يده. طيب ايه كمان؟ الثالث حاجة من دل- دلائل الاستغناء بالله عز وجل أن إذا ادلهمت علي الخصوم ونزلت علي الابتلاءات والمصائب يبقى دايما الأمل موجود أن في لحظة ربنا سبحانه وتعالى هيقول للمشكلة كوني ها كوني لا مشكلة ها أو لا تكوني مشكلة أو كوني أيتها المشكلة سبب سعادة هذا الإنسان يعني مرض المرض ليس للسعادة صح ولا لا؟ ال- الفقر ال- ال- ال- ال- ال- كثرة الابتلاءات الجار السوء آه، الصديق في مسألة من مسألة الرزق كل دي ظواهرها ايه؟ ظواهرها شر زي ما قال سيدنا ابو ذر اني احب ثلاثة يا رسول الله احب المرض واحب واحب الموت قال يا سيدي ظواهر الامور دي وحشه ولا حلوه؟ وحشه لكن ابو ذر بص بنظره الايه؟ المؤمن بقى قال قال لا قال لا انا ان جعت رق قلبي واذا مرضت خف ذنبي واذا مت لقيت ربي. آه سبحان الله يعني هو ترجم الاحداث الى ايه؟ او ترجم هذه ال- ال- الصور السيئه اللي بالنسبه لنا احنا الى ترجمه ايه؟ ايمانيه ترجمه ايمانيه سبحان الله زي ما الصحابي لما قطعوا له رجله قال ايه؟ قال ان كنت قد آه، ان كنت قد اخذت فكم اثقلت؟ دين ولئن كنت ابتليت فكم عافيت؟ سبحان الله يعني يا رب انت كنت خدت حته ده سبت ايه؟ حتت اه مش حته واحده حتت كتير سبحان الله وان كنت يا رب ابتليت فانا كم سبحان الله فالمسلم يرى ما بقي عنده من نعم ولما ينزل الامور يلاقي عنده نعم كثيره كثيره كثيره الى هذه بعض الدلائل التي تشير ان العبد قد استغنى بالله عز وجل ولنا عوده الى هذا الموضوع اذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن انت بالله واذا فرحوا بالدنيا فافرح انت بالله يا سلام. الناس بتفرح بايه؟ ولد ينجح البنت تتجوز صح ولا لا؟ آه، الولد يلاقي شقه آه، البنت تلاقي لها شغلانه آه، يعني هذه المسائل الايه؟ الزائله لكن المسلم الحقيقي او المؤمن الصادق سبحان الله العظيم فرحه بقربه من الله فرحه بدرس علم فرحه بصلاة بصلاة جماعة ايه؟ سبحان الله يكفى سهوها حتى صلاة الجماعة لو سعيت فيها فمقبولة إن شاء الله سبحان الله يعني آه، يعني قيل يا عمر بن الخطاب ما أفضل الأعمال إليك؟ قال صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن أجرها. اه سبحان الله يعني صلاه الجماعه انا سهيت فيها سرحت ما سرحتش ان شاء الله مقبوله باذن الله وكمان وقال و- واضمن اجرها لكن لو صليت وحدي